يا رب قصدت باب رحمتك وغير بابك انا اقصد مين قال الباب مفتوح لكل التائبين اللي انت عانى كبير واللي كبير عالمي يا ما ناس قالوا احنا دلوقتي في التراب نايمين لا نفعهم مالهم ولا نفعتهم الفددي القبر يقول للشقي تعالى هنا يا لعين يا ما افتريت عن الناس وكان قلبك حجر ميدين لضم عظمك يا غاطي كما الحديد ميدين دلوقتي قادر لنا يا مفرق ما بين قلبي منابك الا عذابك وتجمع القلب حاسب وراك محاسب وكله سلب وايديك امانه يا قلب امانه يا قلب لو حبيت حبي ناس حلوين لو حبيت حبي ناس حلوين لو حبيت حبي ناس حلوين سألت الشيخ وعالي سألت الشيخ وعالي بصلي وقال اللي معاه ربنا يحمي الجمايل مين عيني على اللي انجرح قلبه وجرح وما استواش ودوه العيادة لا نفع له رباط ولا شاش العاش واحفظ لسنا من الغلطة لا نقولهاش يا يا لاجل النبي لاجل الحبيب لاجل الحبيب حبيبك النبي تذكرها ما تفتحهاش يا ربي لاجل النبي تسترها ما تفضحهاش واحفظ لي السنة من الغلطة ولا نقولهاش عجبي على حبي على تقوى الإله عاش عجبي على حبي على تقوى الإله عاش ولطف ضميره ونفسه للمخلوق ما زلياش يا بنات من سبى في الدنيا لكن المولى ما فضحاش يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين يا ابو علي يا ابو علي يا زين العباد يا زين العباد نورك من آل نورك من آل يا أبا العينين يا أبا العينين يا أبا العينين يا أبا اللسانين يا أبا اللسانين يا أبا اللسانين يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا أم الحنان يا عليا المآب يا أم الحنان يا عليا المآب يا بنت الكرام يا بنت الكرام يا امام يا شفا يا امام يا ليل يا امام يا وقيع يا راضي يا بكار يا سيدي عقبه يا ابن نافع يا ابن نافع ربعه يا عدوي ربعه يا عدوي يا محبة إلهي يا شوية حني يا رب. أمانة يا طبيب ما توصف ليش دواتك أمانة يا طبيب ما توصف يوصف لي السواد طعم الدواء مر يا طبيب طعم الدواء مر يا طبيب بيزيد الألم زاد. أمانة أمانة يا طبيب يا طبيب أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا طبيب ما توصفليش دواتك طعم الدواء مر يا طبيب بيزيد الألم زاد. شاف عليا الطبيب وشافني وطلع عجل سألوا أهل الهوى للسيب العليل وبتجري رد الطبيب وقال ودمعه على الخدود يجري عمر اللي قلبه انكوى ما يشوف أنا تاني على بيه على منافق بيغير كل يوم طول وعجبي على طماع عاوز يحط الدنيا في جيوب عجبي على منافق بيغير كل يوم طول وعجبي على طماع عاوز يحط الدنيا في جيوب وعجبي على غافل بيزود في اخطاء وعيوب وعجبي على غافل بيزود في اخطاء وعيوب وداير يعيب على الخلق وهو مش دارك عيوب الشيطان أذهلك ونسيت عذاب النار التوبة بابها انفتح للعاصي والمحتار خايف عليك تنتهي قبل المساف وتروح الأتراب يكرهك ويبقى أبرك نار شايل هموم دنيتك من راح يشيل همك شايل هموم دنيتك من راح يشيل همك حرام عليك ينحرق ويا الهموم دم اضحك للدنيا تضحك لك وبيها تتهنى بكرة تنام للأبد والقبر حيضم كل لحظة سألك يا رب تحفظني ماسك في خيط الأمل والوقت أيقظني خطفت باب رحمتك خطفت باب رحمتك مطربتني خايف شفت العجيب والعجب والظهر أواصي يا ربي أنت الغني والحي والقار يا ربي أنت الغني والحي والقار استرني في آخرتي يا عالم الأسرار كل شيء ترجو يا حي يا حنان كل شيء ترجو يا حي يا حنان وترعاه وتستر يا هادي يا رحمن يا ربي أنت الغني حيا معفوف من العدم خلاسنا وللتراب حنعود إذا للتوبة مننا يا حي يا معبود رفعت ايدي الرجل يا غافر الذنوب ايدينا يا رحمن وعلى كل عاصي طول رفعت ايدي الرجا يا غفر الذنوب ايدينا يا الله على كل عاصي ذنوب يا ربي انت انت الغني يا عطف على والدك واوعى في يوم تعصب اعطف على والديك اعطف على والديك اوعى في يوم تعصاهم زي ما رعوك في الصغر في الكبر واجب فراغ فراغ اعطف على والديك واوعى في يوم تعصب زي ما راحوك في الصغر في الكبر واجب فراق يا ما شالوك وانت صغير وشفت الهنا وياك ولما تكبر يا ظالم ليه تقسى عليهم وتنساك احفظ جمالهم يا ابني وحافظ عليهم ورعاك وربنا العزيز بيقبل في كل لحظة دعاوي أنا كل ما انضم بقول يا بركة رضاك
ملك يأتيك يا صباح الملك
عليل وكله ألم والأنين جار خايف يقول الآه يسمعها عزم جار على بعض والألم مشي وساب صوت لما فك الألم مشي وساب صوت وراح عند الطبيب وقال له آية نار قال له دواك المختار وبيطيب كل من صار
عيني عيون
جاب الكسر السنة وعديها على الإيمان انت الرؤوف الرحيم وانت احد حنان يا ثابت ستر يا ثابت ستر وعديها على الإيمان على الإيمان يا ثابت ستر استرنا وعديها على الإيمان انت الرؤوف انت الرؤوف انت الرؤوف وانت الحنان وانت المنان وانت الرحمن انت المعز وانت المذل انت المعز انت المذل انت الجبار انت الحنان يا سابل الستر استرنا وعديها على الايمان انت الرؤوف الرحيم وانت احد حنان من بحر علمك اتتنا بهدى وقران وارسلت رسول السلام محمد العدنان هو الشفيع لينا واحنا على الميزان غرقان في بحر الخجل موجوع بعصيان رمضان في عفوك انا يا ربي سبحان لطفك بعفو انحرف في النفس عصيان آه لو كانت الأرض تريح حبة بالحال لتمنعوا الأرض لتمنعوا الأرض تتنوا الآه أكيد ناس تقول هاي عاشق ومجديد تلومني ليه يا خال أنا كنت ألوم المفاتيح صبحت الوم حاج او فيك يا او فيك يا هتقعد في ريح خالي اقعد في ريح مختلي زي ان قلت اه من الم يقول كانت على بال يا ربي قصدت بابك وبابك في السماعات لا قلت اخويا ولا عمي ولا خال قصدت بابك وبابك للعباد للعباد مفتوح وسعدت كل القلوب يا رب عباد من الدم ما يهمش المزوق يا ابني ما دمت سليم من الدم يا عيني الآه كلها من الدم يا بنات بيقول آه والخالية من الداخل ما يهمش المزوق ما دمت سليم من الداخل من يوم فراق الحبايب ولا فيش حد عليا داخل انا اللي بضحك من السجن وببكي من الداخل ما دام اللي حباني هي مفيش عزول يتداخل الصبر عقب وفرج الصبر محلى والصبر احسن دواء للي السلام الهوى لأهل بيت النبي حبيب بقول آه يا أهل بيت النبي عليم بقول آه قالوا إذا كنت عاوز الدوا تعالى مريد قلبك بالنور يزيد ما دام تقول الله كلايم أهل الهوى مسيرك يجيلك يوم يا نايم اهل الهوى بيديرك يجيلك يوم تبقى مبتلي زي يوم وتسمع بودانك اليوم تبقى مبتلي زي يوم وتسمع بودانك اليوم يا مناس مجروح واللي مدريان الهدوء لما بيجي الليل لما بيجي الليل تنزل في محاط قول اللي انت عايزه زي ما تقول قول قول اللي انت عايزه زي ما تقول قول عمر كلامك ما يخليك حبيب ما يبقى عزوز قول اللي انت عايزه وزي ما تقول قول العيد زي ما تقول قول قول اللي انت عايزه زي ما تقول قول عمر كلامك ما يخليك حبيبنا يبقى عدو قول اللي انت عايزه زي ما تقول قول الود اللي انت بعته ابدا ما يتنسيش والجرح اللي في قلبك ابدا ما يتنحيش الود اللي انت بعته ابدا ما يتنسيش والجرح اللي في قلبك ابدا ما يتنحيش مش هنصدق كلامك يا عزول مهما تقول ومش هنصدق كلامك يا عزول مهما تقول وقول اللي انت عايزه زي ما تقول قول مش هنصدق كلامك مهما يا قاسي تتكلم لو ذاك خصامك لحنين دم ولا نتقل مش هنصدق كلامك مهما يا قاسي تتكلم لو ذاك خصامك لحنين دم ولا نتقل ومش هنبكي ابدا مهما الليل يطول ومش هنبكي ابدا مهما الليل يطول وقول اللي انت عايزه زي ما تقول قول وبرضى الله يسامحك بكل اللي انت قلت عالود اللي بينا والعهد اللي انت خنت وبرضى الله يسامحك بكل اللي انت قلت عالود اللي بينا والعهد اللي انت خنت الكلمة الحلوة بتفضل لكن المرة بتدوم الكلمة الحلوة بتفضل لكن المرة بتدوم وقول اللي انت عايزه وزي ما تقول قول انا حسيبك لضميرك يمكن هو يقول لي. انا حسيبك لضميرك يمكن هو يقول لي. واسأل برضو قلبك يمكن في يوم يدلك ومهما قلبك يهدى قلبي مسامح على طول ومهما قلبك يهدى قلبي الصديق على طول واترك قريب يجهلك ندم بقالك عدو وامشي بطريقك عدل تلقى الطريق معدود وقبل ما تقيس عرضك قيس يا ابني قبل الطول وحاذر من الخصم مرة وحاذر من الخصم مرة أما الحبيب على طول لأنه دارس حياتك بالعرض زي الطول الكلام زي الدواء لو فكرت منه يضر والصاحب اللي ينفع مش زي اللي يضر في ناس تحب الخير لناس وناس تحب الشر وناس تدوق الحلو وتدوق لناس المر وناس تحب تنفع وناس تحب تضر وناس احوالها تبكي وناس احوالها تضر مشيت مع الأشرار مع طول الزمن مع طول الزمن في ظل ومشيت مع الأخيار ينفع ولا يضر
ايوه يا عم ايوه
الحنان يا ام الحنان عالية المال يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما من خيرك يا امي بالحنان يراعيك تسع شهور في الحشة وسط الألم حملتيك وتحملت كل الألم لما وضعتيك لو بكيت من الألم بكل حنان في صدرك تضميني دلوقتي هردي جميلك جميلك يا غالية بقلبي غالية وديكي بروحي وعيني عامك يا حي يا معبود يا واحد المية بتسقي الشجر لكن الثمر مش واحد والنخل يشبه لبعضه لكن التمر مش واحد والبحر والنهر مية لكن الطعم مش واحد حتى الناس خلقتها لكن الشبه مش واحد والاخوات بيبقوا مأشقة لكن الطبع مش واحد ودي حكمتك في الكون في الكون يا الله اذكر الله يا مؤمن ووحد الواحد اللي بنيت البنا على البنا وب- يا ابن الربا يا ابن المدد يا أعز من ابن مدام أساسك متين تعلي البنا وتبني انا لا البس الخيش ولا البس حرير واحب ابني ولو كان في الاسم غالب واحب ابني ولو كان في الاسم غالبني وكل ما اسى عليه حنان القلب يغلبني واللي عملته في ابويا بكره يخلص وابني معايا قلم يا طبيب جوه القلب متداوي عاوزك تشوط لي دواء يصفي لقيت نار الجسم مني بني والجرح في ظهري معايا معايا يا طبيب يا طبيب يا طبيب قالك جوه القلب مثالي عاوزك بشكري دواء يطفي لهيب نار لهيب نار عاوزك بشكري دواء